كريم يا الله بكلام مبارك عظيم
حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع الأحاديث القدسية وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه هنلتقي الليلة دي مع حديث قدسي عجيب جدا ومؤثر جدا عنوان الحلقة أربعة يخرجون من النار أربعة اتحاسبوا ودخلوا النار وبعد ما دخلوا النار خرجوا مرة تانية بأمر الله سبحانه وتعالى عشان يتعاد حسابهم مرة تانية اشمعنى وليه ده اللي هنعرفه من خلال الحديث حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فإذا بالمولى عز وجل يحاسبهم مرة أخرى ثم يأمر بأن يعودوا إلى النار مرة أخرى فإذا بعبد يستدير ويقول ربي ما كان ظني بك قال وما ظنك يا عبدي قال ظني إذ أخرجتني من النار ألا تردني إليها مرة أخرى فقال وأنا عند ظنك أدخلوه الجنة الحديث دوت من الأحاديث المحيرة أربعة اتحاسبوا ودخلوا النار وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل ربنا قال كده في الحديث القدسي اللي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا مستحيل يكون في ظلم وربنا قال عن يوم القيامة لا ظلم اليوم محدش هيتظلم أبدا وبعدين الأربعة دول اتحاسبوا وخلاص دخلوا النار هم يستحقوا دخول النار ولكن ربنا أمر بإخراج الأربعة دول بالذات ليه؟ هل يا ترى وده بقى اجتهاد العلماء وعشان كده ما حدش عارف تفسير دقيق ليه هل يا ترى الأربعة دولت كان في قلبهم شك ذرة شك كده إن هم اتظلموا فربنا أراد يلقى عليهم الحجة إن أنتوا دخلتوا النار بعدل الله سبحانه وتعالى حدش فيكم اتظلم الله أعلم خرجوا الأربعة من النار بعد ما دخلوا النار ربنا عافينا وعافيكم من النار التي أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء خاتمة اللي النبي قال عنها ناركم هذه التي توقدون عليها والحديث رواه مسلم شوف ناركم هذه التي توقدون عليها قد مثل نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا يعني لما بيقول لك ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من تسعة وستين جزءا من نار الآخرة قال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها تخيل حضرتك وتخيل حضرتك فالأربعة دول خرجوا من النار ما صدقوا خارجين من النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب نار بتاكل الجلود واللحوم ويبقى الإنسان حيا على عظام فقط ثم يكسى لحما وعظما مرة أخرى قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ربنا يعافينا ويعافيكم آه لو نعرف عذاب ربنا عامل إزاي ما كانش حد ظلم حد ما كانش حد فكر يعصي ربنا ولو وقع في معصية غصب عنه كان هيتوب لربنا كانش حد فكر ياكل مال حد كانش حد فكر يعق امه وابوه ما كانش حد فكر ان هو في يوم من الايام يغتاب حد او يوقع بين اتنين او يكذب على حد او يعمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى لو عرفنا واطلعنا فعلا من خلال قراءه النصوص قران وسنه ان عذاب ربنا ان عذاب ربك لشديد ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويرزقنا العفو والمغفره يوم القيامه فالأربعة دولت خلاص اتعاد حسابهم مرة تانية وهم راجعين النار بأمر من الله سبحانه وتعالى خلاص اقتنعتوا يعني حسب تفسير العلماء بعض العلماء خلاص اتحاسبتوا يلا روح النار راجعين للنار مرة تانية فواحد فيهم هم الأربعة يستحقوا يخشوا النار وخد بالك الأربعة دولت ممكن يكونوا موحدين والدليل على هذا ان واحد فيهم يخش الجنه ومش ممكن يخش الجنه الا انسان موحد لكن الاربعه دول ممكن يكونوا واقعين في كبائر ذنوب هيتعاقبوا عليها في النار ثم يخرجوا الى الجنه لان يعني من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا يمكن ان يخلد انسان مسلم موحد في النار ممكن ي- هو ارتكب كبيره ومات وهو مرتكب الكبيره ديت وما تابش منها يوم القيامه هو يعني إما هو في مشيئة الله إما أن يعذبه الله عز وجل ثم يدخله الجنة وإما أن يدخله الجنة بلا عذاب الدليل على كده قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الإمام النووي رحمه الله قال أهل العلم فلو شاء الله لغفر له بلا توبة لا يسأل عما يفعله وهم يسألون سبحانه وتعالى فالأربعة راجعين النار فواحد فيهم كان عنده حسن ظن ورجاء في الله عجيب فاستدار وقال يا ربي ما كان ظني بك ده ما كانش ظني بك يا رب تخيل بقى شوف الرقة اللي طالعة من كلام الرجل ده كلام يقشعر جسم الإنسان قال له يا رب ما كانش ظني بيك كده ده أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ما كان ظني بك فربنا سبحانه وتعالى من رحمته رغم أن الأربعة يستحقوا يخشوا النار قال له وما كان ظنك قال له ظني ظني إذ أخرجتني من النار بعد العذاب وال- والمرار اللي أنا شفته وخلتني أخرج وتنفس وشم شوية هوا وأشوف الخير ده كله تاني وأنظر إليك وأتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم ظني إذ أخرجتني منها ألا تردني إليها مرة أخرى ده كان ظني بيك يا رب شوف رحمة ربنا شيء عجيب شيء لا يخطر على قلب بشر قال له أنا عند ظنك ثم أمر الملائكة فأدخلوه الجنة الحقيقة لما تقعد تتكلم عن رحمة ربنا تجد نفسك كده غرقان في حيائك من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا لو عذبنا كلنا ودخلنا النار كلنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا ولو رحمنا لكانت رحمته أفضل من كل أعمالنا ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث رواه البخاري ومسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله طب احنا أعمالنا ممكن ما تكونش تدخل الجنة لكن ده أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يا سلام تخيلوا حضراتكم ان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش حد في الكرة الأرضية دي كلها يخش الجنة بأعماله الله طب ده الحديث ده بيتعارض مع آية قرآنية اللي هي قول المولى عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون العلماء قالوا لا مفيش تعارض لأن الباء في الآية ديت باء السببية وليست باء العوض باقي العوض يعني يعني لو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني العمل ده مقابل الجنة ده عوض ده لا ما ينفعش إنما ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون باقي السببية فربنا هدانا ووفقنا للطاعات فاللي رزقنا الطاعات دي الطاعات دي رزق والتوحيد رزق والإسلام رزق فربنا رزقك نعمة الإسلام فهدى قلبك فأسلمت أو جيت الدنيا لقيت نفسك بين والدين مسلمين وبعدين حبب إليك الإيمان والطاعة وزينها في قلبك فأطعت ربنا فلما أطعت ربنا ربنا تقبل طاعتك وأدخلك الجنة يبقى ابتداء وانتهاء الفضل كله لله عشان كده قال لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون بتوفيق الله سبحانه وتعالى يبقى في النهاية لحدش هيخش الجنة إلا برحمة ربنا وبعض العلماء قالوا لا قالوا دخول الجنة برحمة الله والارتقاء في الجنة بأعمال العباد اللي هي بما كنتم تعملون ده اجتهاد من بعض أهل العلم يبقى إذا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وشوف رحمة ربنا إنه هداك وأكرمك ورزقك الطاعة وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك ولما عصيت ما أخذكش إنما تركك وأمهلك واحد كان مطيع وبعدين عصى ربنا وانتكس وقعد عشرين سنة منتكس بيعصى ربنا وبيبارز ربنا بالذنوب والمعاصي واحدة كانت محجبة وخلعت حجابها وقعدت خمس سنين مش محجبة وربنا أمهلها واحد كان بيبر أمه وأبوه وبعدين عقهم وفضل عشر سنين بيعقهم ربنا أمهله وصبر عليه لحد ما رجع تاني لربنا وبدأ يبر أمه وأبوه أو ما كانش بيصلي بدأ يصلي أو ما كانتش محجبة وبقت لبست حجاب وربنا قبلهم وغفر لهم ذنوبهم وفوق ده كله كمان بدل سيئاتهم لحسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عمرك شفت ود وحب ورحمة بالمنظر ده شيء لا يخطر على قلب بشر مع ان ربنا غني عنا مش محتاج لنا في حاجة لو كلنا كده على أتقى قلب على وجه الأرض مش هنزود حاجة في ملك ربنا ولو كنا على أفجر قلب كلنا مش هننقص حاجة من ملك ربنا سبحانه وتعالى ولذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة إن المولى عز وجل يأذن لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم هيأذن له بكم شفاعة يا جماعة بثمان شفاعات تخيلوا حضراتكم ثمان شفاعات للنبي لوحده صلى الله عليه وسلم ثم يأذن المولى عز وجل لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة ويأذن المولى عز وجل لبعض المؤمنين بالشفاعة ثم بعد كل ذلك والحديث رواه البخاري ومسلم يقول جل وعلا شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون ركز معايا بقى في اللفظ ده وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار والمولى عز وجل يقول عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فيقبض قبضة من النار فيدخلهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة فيدخلون وقد امتحشوا صاروا فحما من عذاب النار فيدخلون النهر فيخرجون منه كاللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه عشان كده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع وقال جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي وقال جل وعلا ورحمتي غلبت غضبي لأن ممكن تسبق وما تغلبش قال لك هتسبق وهتغلب رحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي عشان كده الأنبياء يوم القيامة لما يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في عز الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله أذن للنبي بثمان شفاعات ولكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة ولبعض المؤمنين بشفاعة وقال وبقيت شفاعة أرحم الراحمين ده في عز إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ربنا يرزقنا وإياكم رحمة ربنا ويرزقنا وإياكم حسن الظن بالله ويرزقنا وإياكم أن يشملنا المولى عز وجل برحمته يوم القيامة وبعفوه سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم